هنا مدرسة ربانية من مدرسة الربانية نتحدث إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فإخوتي في الله والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا أحبتي في الله كيف حالكم مع الله؟ وكيف حال قلوبكم مع الله اللهم أصلح قلوبنا اللهم اهد قلوبنا اللهم أحي قلوبنا اللهم طهر قلوبنا اللهم نور قلوبنا اللهم اغسل قلوبنا اللهم نق قلوبنا اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا اللهم ازرع حبك في قلوبنا اللهم أنبت الشوق إليك في قلوبنا اللهم اقذف في قلوبنا رجاءك وانزع من قلوبنا رجاء من سواك اللهم ثبت على الإيمان قلوبنا اخوتي ونحن نمر بهذه الفترة العصيبة من أيامنا يجب على المسلم أن يتفقد قلبه وأن ينظر إلى قلبه بصفة مستمرة لا تدع سؤالي كيف حال قلبك مع الله يمر هكذا بل قف مع نفسك وتعلم أن تنظر إلى قلبك انظر إليه وتأمل قلبك وأجب عن السؤال كيف حال اليقين في قلبك وكيف حال الرجاء وكيف حال الخوف وكيف حال الحب وكيف حال الرضا وكيف حال التوكل وكيف حال الإنابة وكيف حال الإخبات وكيف حال وكيف حال المعاصي اللهم تب علينا توبة نصوحا اللهم تب علينا توبة ترضيك كيف حال المعاصي وكيف حال الشهوات في قلبك وكيف حال الشبه وكيف حال المألوفات والعادات كيف حال قلوبكم مع الله اللهم أصلحنا لكي نصلح أن نكون عبيدا لك اخوتي هذا هو الدرس الخامس في تفسير سورة النصر إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا وقد توقفنا مع قول الله تعالى إذا جاء نصر الله إذا جاء فالنصر ها يجيء يجيء النصر يجيء وهو في مجيئه لابد له من طريق حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا ها جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى الشاهد أن النصر إيه قول معايا خايف ليه يجيء النصر بيجي جاي يا رب عجل بنصرك يا رب أن النصر يجيء وكلما قلنا يجيء فلا بد أن يكون لهذا المجيء طريق يمشي فيه النصر حتى يصل وقفنا مع كلمة نصر الله إذا جاء نصر الله وقلنا لابد أن يكون عندك يقين وما النصر إلا من عند الله ليس هناك نصر أبدا في الدنيا إلا نصر الله عشان كده وقفنا أنا مش عايز أضيع اللقاء في المراجعة وقفنا مع اللهو أننا أمة للأسف الشديد لسنا ضعفاء ولكننا مستضعفون هذه الحقيقة لسنا ضعفاء لسنا أمة ضعيفة وليس هذا الجيل ولا هذا الواقع في الإسلام ليس ضعيفا ولكننا مقهورون مستضعفون لأسباب سنذكرها الشاهد هنا نصر الله أن هذه الأمة المستضعفة لكونها لكون هذه الأمة افتقدت الأعمال الكبيرة التي تتمجد بها اخترعت لها الألفاظ الكبيرة التي تتلهى بها فصارت عايزة أي نصر حتى ولو في الكورة أي نصر وخلاص تتلهى بألفاظ مثلا كلمة بطل ومعناها ذهب وصار البطل النهاردة بطل إيه بطل التمثيلية يا ريت صار بطل التمثيليات والأفلام بطل الفيلم صار كلمة نجم بقى النجم إيه اي اي كلام تلهت بالالفاظ الكبيره حتى حصل هذا الاستضعاف قال الله فاستخف قومه فاطاعوه انهم كانوا قوما فاسقين فهذه الامه يراد لها الفسق ابتداء ليستخف بها انتهاء هذا الاستخفاف بسبب الفسوق الذي في الامه اسال الله ان يطهر قلوبنا الشاهد ايها الاخوه الشاهد أني أحبكم في الله الشاهد أننا قلنا أن نصر الله طالما أنه نصر الله فلا يأتي به إلا الله ولكن كما قال ربي وأحق القول قول ربي ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض الله قادر عن على أن يؤتينا النصر بلا أسباب صح ولا لا قادر قادر ولكن ليبلو بعضكم ببعض فذكرنا عشرة عناصر في الأسباب التي يأتي بها النصر ثم قلنا قد يأخذ الإنسان بكل أسباب النصر ثم لا يأتي النصر ما السبب ما السبب ما العلة ولنا درسان في هذه المسألة وهذا هو الثالث فيها أسباب تأخر النصر ذكرنا أن السبب الأول أن الله عليم حكيم قد يمنع نصره لعلة لا يبديها لخلقه لما نزلت حادثة الإفك بالمسلمين حصل نوع شتات انت ما تعرفش قد ايه بين المتقين يعني لما تتكلم عن مصطح بن أثاثة أو تتكلم عن حسان بن ثابت أو, كت أو حتى تتكلم عن سيدنا علي بن أبي طالب كان لهم موقف في حادثة الإفك بخلاف موقف آخر أبو أيوب أسامة بن زيد إلى آخره فتشعر ان المدينة عاشت 29 يوم حتى نزلت براءة السيدة الطاهرة المطهرة البريئة المبرأة الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها امنا ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها اسأل الله ان يلعن من لعنها اللهم العن من اذاها اللهم العن من اتهمها 29 يوم ثم قال الله لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم وتقف عاجز تقول بل هو خير لكم فين الخير معرفش بس انا اؤمن انه خير لان الله قال خير يبقى خير يبقى هو ده الخير فلذلك قد يتاخر النصر وتقعد تتساءل المسلمين بيتقتلوا والنساء بتغتصب والشباب بيفتن والناس بتعذب يا رب وله في ذلك حكمة جل جلاله لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم ليه قلنا السبب الثاني أن الله يستخرج بهذا الابتلاء عبوديات لا تستخرج إلا بهذا وطولنا بقى في إن أحيانا هناك عبوديات لا تستخرج إلا بالمرض اللهم اشف كل مريض مسلم تحس إن في أحيانا الواحد وهو مريض بيبقى له نوع انكسار الانكسار ده لا يحصل بصيام ولا بصلاة ولا بصدقة ولا بحج وعمرة انكسار بس حال المرض اللي ما مرضش ما يعرفوش عشان كده سيدنا النبي صلى عليه لما جاءته امرأة قالت تزوج ابنتي وذكرت من حسنها وجمالها حتى قالت إنها لم تصدع قط قال هي من أهل النار اللي ما مرضش ده اوعى تقول يا رب امرض لكن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يحبه الله يصب منه يصب منه فساعة المرض أنا مش عايز أطول في المرض اللهم اشفني واشف مرضى كل المسلمين يا رب اللهم اشف كل مريض مسلم وعافي كل مبتلى مسلم بس قال إيه عبدي مرضت فلم تعدني قال كيف أعودك وأنت رب العالمين قال أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلم تعده أما علمت أنك لو عدته ها؟ حد يقول حاجة أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده لوجدتني عنده ها ملاحظ دي ولا عمرك ما خدت بالك منها لوجدتني عنده الله عند المريض لوجدتني عنده سبحان الله العظيم الشاهد في الاستضعاف وفي القهر ودايما نقول يا إخوة جملة في أصول الفقه الدعوي على مدار الثلاثين سنة بنقولها ونكررها دايما ولسه ما حسناهاش لحد دلوقتي أن أقصى نقطة استضعاف هي أول نقطة تمكين بشرط أن تكون الفئة المستضعفة في أعلى نقطة إخلاص هي دي إن اللي أنت فيه واللي حين ترى كبت والقهر والظلم والأذى والطغيان حواليك في العراق في سوريا في فلسطين في في كل مكان حين ترى هذا اعرف ان الخير جاي بشرط ما يبقوش اشكالنا كده اللهم ارزقنا الاخلاص يا رب بشرط ان تكون الفئه المستضعفه في اعلى نقطه اخلاص ذكرنا ان من اسباب تاخر النصر الذنوب اللهم تب علينا وذكرنا عشرين نوعا من انواع الذنوب لكل ذنب عقوبة خاصة هناك ذنوب بتمحق البركة وهناك ذنوب تنزل المرض وهناك ذنوب تمنع النصر ذنوب خاصة مش كل الذنوب قال الله عز وجل إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان ها إنما استزلهم الشيطان بإيه ببعض ما كسبوا بإيه بعض ما كسبوا مش بالذنوب كلها لا لا ده في بعض ذنوب بتخليك تفر حال الزحف في بعض ذنوب بتمنع تحكيم الشريعة واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم ببعض ذنوبهم يبقى مش كل ذنوبك هي سبب عدم النصر لا لا ده في ذنب معين في الأمة هو اللي بيأخر النصر في ذنب معين في الأمة هو اللي بيمنع التمكين ذنب محدد ذنب واحد ذنب الناس كلها مصرة عليه وقلنا بقى في آخر حلقة إن القضية في قول سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه قال سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه يأتي على الناس زمان يدعو فيهم الرجل الصالح لنفسه فيستجاب له ويدعو للناس فلا يستجاب له يقال يقول الله له ادع لنفسك استجب لك اما الامه فانا عليهم غضبان هي دي دايما نتساءل يا ناس بقى الأمة اللي فيها بلايين هل الأمة دي ما فيهاش راجل صالح واحد مستجاب الدعوة ربنا يفتح بدعائه مغاليق كثيرة ما فيش ولا واحد يوم عرفه بيعرف يدعي ولا واحد ويجيبك هذا أن الله حين يغضب على أمه لا يستجيب الدعاء لها اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا ثم ذكرنا أن من أسباب تأخر النصر أن الأمة لم تبذل جهدها وتستفرغ أقصى وسعها بل بقي في طاقتها بقية لم تستنفد لله فيتأخر النصر حتى تخرج الأمة كل طاقتها أما اليوم فأحد أسباب تأخر النصر ضعف البصيرة أو قل عمى البصيره أيها الإخوة إن لله سننا كونية يحكم بها هذا الكون هذه السنن لا تتغير ولن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا هذه السنن لا تحابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يعجل لعجلة أحدكم لذلك قال ربنا جل جلاله سبحانه وتعالى ما كان الله ليزر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب قضية هنا إن لم يكن يصلح أن يترك الناس هكذا في اختلاط اختلط الحق بالباطل ويشتبه الباطل بالحق ويركب الباطل الحق ما ينفعش لابد أن يميز الله الخبيث ها؟ من الطيب ربنا قال كده وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون دي سنن سنن انه اذا الدنيا هاصت والناس كلها ركبت الموجة يبقى لازم ينزل بلاء شديد وفتنة شديدة عشان يتمحص قال جل جلاله في غزوة احد فبإذن الله ها وليعلم ايه الذين نافقوا ليتميز هذه السنن الربانية السنن الإلهية السنن الكونية التي يجريها الله جل جلاله على عباده لكي يصفو الخير من كل شائبة شر و ويتمحض الباطل خالصا من كل شبهة حق فيه تخدع الناس احيانا بيبقى الباطل في شوية حق بيلعب بيهم بيتكلم بيهم بيفتن الناس بيهم بيدعيهم فيتأخر النصر ليتمحض الشر شرا خالصا فتأتي هنا أهمية البصيرة أهمية إيه؟ يعني إيه البصيرة يا أخي أما الحاج محمد أحمد قول لي يعني إيه البصيرة البصيرة أن تنفتح في قلبك عين تميز بها بين الحق والباطل ترى بها يا إخوة قال الله فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور القلب ده بيشوف بيشوف الأصل فيه إنه بيشوف الأصل فيه إنه بيبصر لكن يعتريه ما يعتري البصر من أمراض زي اللي عنده ضعف في البصر اللي عنده عشا في البصر اللي عنده حول اللي عنده عور اللي عنده عمى كل ده بيحصل للبصيرة فقد تجد بعض الناس عنده ضعف في البصيرة ما بيشوفش الحق لحد دلوقتي بيقول هو هو مين اللي صح هي لسه مش شايف ما يعرفش ده أمم ما يبقى النصر ما يجيش لحد ما يتمحص الحق ظاهرا والباطل ظاهرا بدون دعاوى والناس تعرف ان ده حق وده باطل فتنكشف غبش البصائر ويظهر الحق جليا البصيره في, في الظروف الخطيرة البصيرة في الظروف الخطيرة أخي كتير قلت زمان أظنها كانت في خطبة الجمعة هل عمرك حد خدعك مرة وكال فلوسك عمرها حصلت لك مجرة في حياتك دي ما حصلتش ولا مرة ما شاء الله يا اخي عليك اكيد انت مش عايش في مصر آه انت اذا ذكرت لاي حد قصة انه اتضحك عليك مرة واتاكلت فلوسك يقول لك لا والله وانا كمان نقول ان السر في كده العيب مش في اللي سرقك العيب مش في اللي خانك العيب فيك قال الإمام الشافعي ما خان أمين قط ولكن ائتمن غير أمين فخان ما خان أمين قط عمر ما واحد أمين وإيه ويخون أبدا خدها قاعدة دي خلي بالك إن الصادق يا أخي أنت اسمك إيه يا جميل يا أبو نضارة أنت حبيبي أيوة أنت يا أخي محمد الصادق لا يكذب أبدا أما الكذاب فقد يصدق مرة مرات قالوا بكم كذبة يخرج الرجل من ديوان الصادقين بكذبة واحدة لو واحد كذب مرة واحدة في حياته خرج من ديوان الصادقين ما بقى صادق الصادق لا يكذب أبدا لكن الكذاب قد يصدق احيانا الرسول قال عن الشيطان قول يا سني صدقك وهو كذوب قد يصدق الكذاب يصدق احيانا لكن الصادق لا يكذب لا يكذب اذا كذب مره واحده ما بقاش صديق انتهينا كذلك الامين لا يخون ابدا قد يامن الخائن احيانا يصدق لكن خاين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل النار خمسة وذكر منهم الخائن الذي لا يخفى له طمع وإن دق إلا خانه الخاين ده ممكن يخونك في جنيه واحد في خمسين قرش يخونك في في حباية لب لا يخفى يعني لا يظهر له طمع حاجة يطمع فيها وإن دق وإن دق يعني ايه وإن صغر وإن قل إلا خانة أي مطمع على طول يخون وقلنا خلي بالكم من النقطة الخطيرة دي إن أحيانا بعض الأمراض بتستوجب كل الأمراض فاللي في قلبه طمع اللهم طهر قلوبنا من الطمع اللهم إنا نعوذ بك من الطمع إلا فيما في يدك اللي في قلبه طمع هتلاقيه كذاب صح وهتلاقيه منافق وهتلاقيه نصاب وهتلاقيه حرامي وهتلاقيه ليه هو المرض ده كده مرض الطمع الشاهد نرجع لموضوعنا ان عشان الامه تستنير بصيرتها لازم نتعلم البصيره لازم ايه نتعلم ان يكون عندك بصيره لازم تتعلم ازاي كيف تستطيع ان تكشف الران من على قلبك ليرى قلبك كيف أول شيء لكي تحصل البصيرة ألا تصدم فتختل أول شيء أيها الإخوة الله جل جلاله خلق هذا الكون وخلق فيه الخير والشر من الذي خلق إبليس الله جل جلاله من الذي خلق فرعون الله جل جلاله فالله خلق الخير والشر وقال كذلك ولا انا زي ما قلت لك بقى تابع بعض في القرآن عشان تعرف بعض ذنوبك تابع كذلك في القرآن لتعلم لتتعلم السنن الربانية السنن الكونية كذلك ربي أن يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا قال كذلك سنة كونية اللي هي إيه يفعل الله ما يشاء يخلق الله ما يشاء دي إيه سنن لما تسمع كلمة كذلك هنا نفس الشيء كذلك كذلك يضرب الله الحق والباطل دي إيه كذلك كذلك كذلك يعني ايه دائما سنة ربانية كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد يذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك كذلك يضرب الله الأمثال للذين استجابوا لربهم الحسنى يبقى نمرة واحد عشان يبقى عندك بصيرة لا تصدم فتختل هي الرسالة بتاع النهاردة ايه آه رسالة الحال جات لك يا احمد يا ماهر طيب الحمد لله إيه بنقول ايه ان الخواطر هناك خواطر ربانية وخواطر نفسانية وخواطر ملائكية وخواطر شيطانية خواطر أربع أنواع خواطر ربانية وخواطر نفسانية ذكرنا الفرق بين الخواطر الربانية والخواطر النفسانية ان الخواطر الربانية تأتي كفلك الصبح ولها رهبة بخلاف الخواطر النفسانية تأتي مشوشة ولها وحشة واضح الكلام ده ولا ترجم اترجم تدفع كام الصلاة على النبي احنا عندنا الدفع هنا بايه بالصلاة على النبي ما بناخدش فلوس امال الناس دي ما بتصليش على النبي ليه صلى الله عليه واله وصحبه وسلم زيد النبي صلى صلى الله عليه واله وصحبه وسلم زيد صلى على النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم اوعى تزهق يا اخي من كتر الصلاه على النبي مش هتزهق طب كتر الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم انت قافل بقك ليه يا انت يا سن انت ايوه انت صلى على النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم يقول ان الانسان في حياته في هذه الدنيا احنا عايشين ظروف صعبه ومن اخطر ما في هذه الظروف انك تسلم عقلك او قلبك لحد يلعب فيه النهارده الكلام كتير والدوشه كتير وللاسف الشديد عصرنا اللهم احفظنا بما تحفظ به عبادك الصالحين من الجرايد للتلفزيون للنت يا قلبي فحزن هنا لهنا لهنا كلام الكلام ده كله يشوش افكارك القعده مع الناس والكلام مع الناس والاخذ والرد مع الناس يشوش افكارك عشان كده انا نصيحتي ليك اليومين دول قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما النجاة قال امسك عليك لسانك ها وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك ده حالنا النهارده امسك عليك لسانك وليسعك بيدك عشان كده قلنا من بركات البصيرة امساك اللسان وسعة البيت وكثرة البكاء على الخطايا الخفية من بركات البصيرة اللهم ارزقنا البصيرة يا رب لكن دي لسه ما وصلناش لبركات البصيرة احنا لسه بنتكلم فيه كيف تحصل البصيرة كيف تزيل غبش قلبك ليحصل لقلبك بصيرة أول شيء ألا تصدم يقول لك أنا والله اتصدمت ده فلان يعمل كده لا ما تتصدمش لأنك إذا صدمت يحصل عندك اختلال في موازين اليقين لا تصدم ازاي أن تعلم أن الذي خلق الحق والباطل الله وأن الذي يرزق ويمنع يوفق ويخذل يعين ويضل الله فساعتها حين ترى فإذا رأيت نزول المهالك أو سمعت بزوال الممالك فقل ذلك تقدير العزيز العليم لله في خلقه شؤون والقلوب بيد المقلب جل جلاله فلذلك إذا رأيت شيئا لا تصدم وإنما سبح سبح قل سبحان الله قل سبحان الملك قل سبحان العظيم قل سبحان القادر لا تصدم لأنك إذا صدمت تختل تختل عندك الموازين دايما نقول في منهجنا السلفي أن الرجال يعرفون بالحق ولا يعرف الحق بالرجال يبقى الحق هو اللي يحكم اللي يوافق الحق يبقى راجل واللي ما يوافقش الحق يبقى مش هو ده ايا كان بقى مفيش حد كبير على الحق فلذلك اول نور يشع البصيرة داخلك ان تعظم مقلب القلوب ولا تعظم غيره دي البصيرة اول حاجة تطلع بصيرة في قلبك انك حين ترى باطلا طغى حين ترى مظنة علو نزل حين ترى ضياعا لما لم تكن تتوقع فلا تنظر الى كل هذا انظر الى مقدر الاقدار اتعلمناها من سيدنا يوسف دي سيدنا يوسف قصته قصة عجيبة ربنا قال انها من احسن القصص لما جاءه اخوته وخروا له سجدا اخوته وابوه وامه ايه اللي حصل لسيدنا يوسف لما شاف الوضع ده عارف يا اخي لما الواحد شاف نفسه واقع في البير وشاف نفسه بيتباع وشاف نفسه واحدة بتتحكم فيه وشاف نفسه شوية نسوان اتلموا عليه وشاف نفسه اترمى في السجن في وسط التلين القتلة واتقتل واحد صاحبه شاف نفسه في وسط ده كله والاخر لقى نفسه قاعد على سرير الملك واخواته اللي قالوا لا ايه اقتلوا يوسف او اطرحوه ارضا ها يخلو لكم وجه ابيكم وخد فائده من دي يا اخي فين طاقيتك راسك عريانه ليه في خد فائده من الحته دي انه لما قالوا اقتلوا يوسف او اطرحوه ارضا يخلو لكم وجه ابيكم يعني ايه ابوكم مش شايف قدامه غير يوسف شيلوا يوسف عشان يشوفكم فلما شالوا يوسف عشان يشوفهم عيني برضه ما شافهمش هكذا يعامل الله الظالم بنقيض قصده دي سنة ربانية سنة كونية أن الله جل جلاله يعامل كل ظالم به بنقيض قصد ضد اللي هو عايزه هم لما ظلموا سيدنا يوسف ورموه في البير عشان ابوهم يشوفهم اللي حصل ايه شالوا يوسف بس عيني برضه ما شافهمش هي كده فالشاهد هنا بنقول ان سيدنا يوسف لما شافهم ساجدين ليه فرد ظهره كده وقال لهم شفتوا بقى في الاخر سجدتوا يا ولد ما حصلش الكلام ده خالص وخروا له سجدا وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا اسمع اسمع اسمع قمة الأدب والأخلاق وال ورؤية فضل الله شغله رؤية فضل الله رؤية إحسان الله شغله اسم المحسن عن رؤية سجود إخوته قال وقد أحسن بي إذ أخرجني من الجب صح كده آه. شفت يا عم الحاج كان يقدر يقول لهم وقد احسن بي اذ اخرجني من الجب بس كان هيبقى فيها تعريض بيهم انتوا رمتوني في الجب وهم ما كانوش يعرفوا انه كان مسجون بس اراد ان يذل نفسه لهم دي اخلاقنا دي طباعنا دي تعاملاتنا اللي انت مش لاقيها النهارده في الشارع ولا بين الناس انه ما يعيرش ولا يشمت ولا يتشفى بل اذا جاءه الحق والنصر ينكسر ما قال لهمش وقد احسن بي اذ اخرجني من الجب كان هيبقى فيها اه تعريض بيهم انتوا رمتوني في الجب ربنا طلعني منه لا لا وانما انكسر قال لهم من السجن ده انا كنت مسجون ده انا اتبهدلت بعديكم ما تفكروش ان انا ملك لا ده انا كنت مسجون هكذا زي قابيل وهابيل لما قال هابيل لاخوه اللي عايز يقتله قال له اني اريد ان تبوء باسمي واسمك قال اسم وهو سيدنا هابيل كان له اسم بس اراد الازراء على نفسه اولا هي دي اخلاقنا يا مسلمين انه حتى وان تمكنت لا تشمت ولا تتشفى الشاهد قال له ايه وقد احسن بي اذ اخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد ان نزغ الشيطان بيني قدم نفسه برضه وبين اخوتي مش من بعد ما الشيطان ضحك عليكم ورمتوني بعد الشيطان ما وسوس لكم وبعتوني لا لا لا لا من بعد ان نزع الشيطان بيني وبين اخوتي ان ربي لطيف لما يشاء فسار بين اسمي المحسن واللطيف فلم يرى اخوته ولا سجودهم له وانما راى قدر الله ومشيئه الله ان ربي لطيف لما يشاء ان كل ده حصل بمشيئه ربنا بس ربنا لطف ربنا لطف يبقى اول سبيل لفتح عين بصيره لافتتاح اشعه البصيره في قلبك الا تصدم فتختل كيف أن يتعلق قلبك دائما بأسماء الله وصفاته إذا شفت عقوبات قل إن بطش ربك لشديد وإذا رأيت فتح قل إن ربي لطيف لما يشاء اتنين عايزك ما تنساش دي إلا تصدم بنسبة التقدير إلى الله اتنين تلمس مراد الله والإذعان له أيها الإخوة قال ربنا جل جلاله كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وشر لكم والله يعلم وأنتم وأنتم لا تعلمون أول شيء كنا بنتكلم في خطبة الجمعة اللي فاتت عن الانقياد الإيه؟ الانقياد شرط من شروط لا إله إلا الله من شروط لا إله إلا الله الانقياد الانقياد يعني إيه الاستسلام لله الاستسلام لله وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له قال سبحانه وتعالى وأن أقم وجهك للدين حنيفا قال سبحانه ومن يسلم وجهه لله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى العروة الوثقى لا إله إلا الله ومن يسلم وجهه لله وهو محسن يسلم وجه إسلام الوجه وإسلام ال... إقامة الوجه وإسلام الوجهة إقامة الوجه وإسلام الوجهة أقم وجهك للدين حنيفا يسلم وجهه لله هو ده الانقياد الانقياد يا إخوة إنك تسلم تمام التسليم وجمال التسليم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما تمام التسليم وجمال التسليم تلمس مراد الله شوف أنت تريد فاكر يا أخي موضوع قديم من زمان كان اسمه من أنت وماذا تريد فاكره ولا أقول صلى الله عليه وسلم فاكره ولا أقول يعني صلى الله عليه وسلم دي معناها ايه طب صلي صلى الله عليه وسلم قلنا من انت لما اجي اقول للشيخ من انت يقول لي ايه يا ابو يوسف دي اسمك ايه سيد من انت سيد ابو يوسف انت بتكني نفسك التكنية فرع توقير والمفروض الانسان ما يوقرش نفسه ده عايزين نتعلم الادب بقى ها؟ الانسان ما يو- ما يكنيش نفسه ما يوقرش نفسه يعني ما تسالني ما اقول لك انا ابو ابو ع- ابو عمار لا انا العبد الفقير المذنب الحقير محمد حسين جد- يبقى كده يبقى لا آه، آه، احنا هو هو ده ما- لا يكني الانسان نفسه ده بالعكس ده لما قال لسيدنا ال- علي بن ابي طالب اجلس ابا الحسن وقال للتاني اجلس يا فلان قال له لا ارضاك حكما انك كنيتني ولم تكنه فلن تعدل وقام وساب المحكمه سيدنا علي بن ابي طالب ما ينفعش انك انت توقر نفسك تقول انا ابو فلان وانما الناس تقول عنك انت ابو يوسف اهلا يا ابو يوسف ازيك يا ابو يوسف منور يا ابو يوسف آه، ازيك يا واد يا سيد كده ماشي صلى على الرسول صلى صلى الله عليه واله وصحبه وسلم انا احبكم في الله اه كنا بنقول ايه بقى آه انت مين من انت من انت الدكتور فلان من انت المهندس فلان من انت الاستاذ فلان من انت فضيله الشيخ فلان سيبك من كل ده من انت عند الله ان الرجل لا يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا وان الرجل لا يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا يا ترى انت مكتوب عند ربنا اسمك ايه لما ربنا بيتحدث عنك في الملأ الأعلى بيقول عنك إيه سبحانه وتعالى ادوا عبدي الطيب ده ولا ادوا هذا الخبيث اسمك عند الله صديق ولا كذاب مؤمن ولا منافق تقي ولا فاجر جبان ولا شجاع اسمك عند ربنا ايه ده يبقى شغلك الشاغل كتير مننا مشغول النهاردة بان الناس بتقول عنه ايه مشغول فعلا حقيقي يا يا سيد مشغول قصدي يا ابو يوسف اخونا الشيخ سيد من الناس الطيبين انا احبك في الله ال- احيانا تلاقي واحد دماغه مشغوله ليل ونهار مراتي بتحبني ولا بتحبنيش راضية عني ولا مش راضية عني عاجبها حياتي ولا مش عاجبها حياتي إيه انا في عينيها ايه مش كده يا رب يكون قلبك مشغول بحالك ده مع ربنا يا ترى ربنا راضي عني ولا مش راضي بيحبني ولا بيكرهني ربنا يريدني ولا طردني يبقى ده شغلك الشاغل من أنت ما اسمك عند الله الثانية وماذا تريد لو أنا سألتك ماذا تريد نفسك في إيه إيه أقصى أمانيك إيه أقصى أمانيك ماذا تريد شوفوا ربنا سبحانه وتعالى خير الإنسان في ثلاث آيات بالقرآن ما بين الدنيا والآخرة اللي عايزها دنيا إلى جهنم الأولى في سورة هود من كان يريد الحياة الدنيا اسمع كده من كان إيه يريد من كان إيه يريد من كان يريد الثلاث حروف دول من كان يريد من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار ده أنا اللي بقول كده ده كلام ربنا في سورة الإسراء من كان, من كان يريد برضو يا ياسر من كان يريد من كان يريد من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم الثالثة في السورة من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤتيه منها وما له في الآخرة من نصيب عايز ايه ماذا تريد ماذا تريد علماءنا يعلمونا يقولوا لنا يا ابني اتعلم ألا تريد ماذا تريد أريد ألا أريد ال ال ال ال ال الخضوع ال الانطراح تحت مراد الله في مواقع القدر كن لله كما يريد يكن لك فوق ما تريد هي دي مش قضية انك تريد الامام ابن الجوزي بيقول ايه مراد المقدر الذل للاقدار واجهل الناس من قاواها بلاش تتقاوى على الله لما يريد المقدر جل جلاله ان تذل ذل ذل له ذل واخضع لمن تحب فليس في عرف الرضا أنف يشال ويغضب ذل واخضع لمن تحب فليس في عرف الرضا أنف يشال ويغضب هي دي قضية تلمس مراد الله والإذعان له أيها الإخوة نقول أن الذي يصيبنا أيا كان هذا الذي أصابنا قدر ولا مش قدر نزل بإرادة الله ولا بإرادة الله الله جل جلاله حين ساق إلينا هذا القدر هو قدر العليم الرحيم الذي يداوي به أمراضك فتجرع القدر ولا تتقيأ القدر لكي تنتفع به لكن اعلم مراد الله في هذا القدر ربنا مراده ايه لكي ندفع قدر الله بقدر الله ندفع القدر الحاصل علينا الكوني القدري بقدر شرعي عبادي ازاي نقدر ندفع القدر اللي اصابنا يبقى القضية تلمس مراد الله اخوتي انا طولت كده طب صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم عايز اقول بس حتة مهمة قوي ان ان مراد الله من كل انسان يختلف عن مراده من الاخر خلي بالك يعني قد يكون مراد الله مني من محمد حسين بخلاف مراده من الشيخ سيد بخلاف مراده من الأستاذ محمد بخلاف مراده من الشيخ فلان والأستاذ فلان وفلان باشا وفلان بك وفلان بيه والواد فلان والبت فلانة والحاجة فلانة يا جماعة ولا تزر وازرة وزر أخرى عشان كده ما تقولش ده فلان مالكش دعوة بفلان انت مسؤول مسؤولية مباشرة امام الله لدفع هذا الظلم لدفع هذا الاذى لدفع هذا القدر انت مسؤول مسؤولية مباشرة اعمل ايه ما تقولش اعمل ايه اللي يقول اعمل ايه يبقى مش عايز يعمل حاجة امام الله سيحاسبك على قدر ما اتاك من علم وقدر ما آتاك من صحة وقدر ما آتاك من مال وقدر ما آتاك من قوة وقدر ما آتاك من جاه وقدر ما آتاك من صحبة وقدر ما آتاك كل ده هتتحاسب عليه على قد ما اداك هيحاسبك الناس زي بعضهم لازم نعلم ان هذا مبدأ من مبادئ التعامل مع الله نفسي ابقى لكم مره تانية نتكلم عن علم المعامله علم المعامله معامله العبد مع ربه علم المعامله ان لازم تفهم فردية التبعة من عظمة الله قل لا اله الا الله من عظمة الله جل جلاله انه يتعامل جل جلاله مع كل شخص وكأنه المخلوق الوحيد يعني ربنا سمعك لوحدك انت تبقى قاعد كده وتقول يا رب هقول لكم قصة بسيطة احتمال توضح المعنى اللي انا عايز اقوله في مرة كنت ماشي في عمرة اللهم لا تحرمنا من الحج والعمرة اللهم تابع لنا بين الحج والعمرة وكنت مرهق شوية تعبان شوية آه اي حاجة كسلان شوية بستعبط شوية بستغبى شوية مش قادر امشي من الصفا والمروه فرحت مأجر كرسي ب 50 ريال هات يا عم كرسي وتعال زقني جاب الكرسي ويا دوبك قعدت يا استاذ في اول السعي كده ولسه هيزقوني يا استاذ ها فوجئت واحده ست عماله تسند على ال على العمود بتاع اللي بين الرايح واللي جاي ده عماله تسند تقول يا رب يا رب كن معايا يا رب يا رب ست متينه شويه كده ومش قادره تمشي فخليت عندي شويه دم صغننين كده قلت يعني انت هتركب والست دي ماشيه يا اخي حس فقمت قلت لها اتفضلي يا ست الكرسي ده قالت يا ابني ما معيش فلوس بيقولوا 50 ريال قلت لها لا مدفوع ثمنه توكلي على الله هللت يا ما انت جميل يا رب يا ما انت حلو يعني انت شايفني يا رب وسمعتني وانا بقول لك انا تعبانه انت بعت لي كرسي ببلاش ده انا بحبك قوي يا رب هو ده المعنى اللي انا عايز اوصله لك ان ربنا شايفك لوحدك وانت بتكلمه ها سمعك لوحدك في وسط الدوشه والمولد ده كله هو سمعك انت لوحدك ينظر الى قلبك لوحدك هيعاقبك او يسيبك لوحدك هي دي لذلك انا عايزك تروح من الدرس ده الليله دي بالفايده دي اللي هي يا ترى ايه مراد الله مني النهارده دايما اقول لو فرضنا جدلا ودي في تفسير قول الله سبحانه وتعالى رب اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه قالوا أوليس كل صالح يرضيه قالوا لا فما يرضيه من فلان قد لا يرضيه من فلان أخونا مثلا حافظ القرآن كله وأخونا حافظ عشر أجزاء يبقى أخونا اللي حافظ القرآن كله لو قرأ في كل يوم خمس أجزاء جزئين ما ينفعش واخونا اللي حافظ عشر اجزاء لو قرا عشر ايات ينفع ده مثلا الكلام ده غلط اللي انا بقوله لكن انا اقصد ايه ان تعامل ربنا اللي يرضي ربنا منك على قد النعم اللي اداها لك على قد قوة عقلك وقوة قلبك وقوة لسانك وقوة سمعك وقوة فلوسك وقوة صحتك وقوة بيتك الشقة اللي انت عايش فيها والزوجة اللي اداها لك والولاد اللي اداهم لك ومين ابوك وامك ومين الشغلانة اللي بتشتغلها ومين المؤهل اللي انت خدته ومين جيرانك ومين المنطقة اللي انت فيها وتعرف قد ايه من الشيوخ وقد ايه قريبين منك من الصالحين وكل ده هتتحاسب على مقتضاه ايه مراد الله منك على قد ده اللي معاه غير اللي ما معاش من اصول المدرسة الربانية مراعاة او معرفة الحدود والمنازل معرفة الحدود والمنازل يعني ايه قال الله وما منا الا له مقام معلوم قال سبحانه وتعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض قال جل جلاله هم درجات عند الله كل واحد له مقام وله درجة وله منزلة عند ربنا كل واحد انا عايزك برضو تبقى مشغول بالحتة دي يا ترى انت منزلتك عند ربنا ايه درجتك عند رب ايه ربنا وضعك فين مع مين ايها الاخوة تلمس مراد الله تكملتها والإذعان له قالوا إيه تطلعك إلى غير ما أقامك الله فيه سوء أدب مع الله لما تعرف مراد الله منك الشيخ سيد ربنا جعله إمام مسجد مثلا هو حاطط في دماغه عايز يبقى خطيب مفوه انت ربنا شغالك خدام بتمسح المسجد خليك في الشغلة اللي ربنا شغلها لك قول لي ايه ده انت بتقتل الطموح لا مش قضية طموح هو الطموح لما يبقى انت تملك اسبابه يعني انت تبقى دي شغلتك اللي تقدر عليها فربنا يمكنك منها يبقى ده الطموح لكن الطموح وانت ما انتش فاهم حاجة وما تعرفش حاجة وعايز تبقى ده اسمه طموح ما اسموش طموح بقى وانما اسمه غرور اسمه غرور يختلف فالشاهد ايه هنا تلمس مراد الله والاذعان له يا اخوة في هذه السورة اذا جاء نصر الله والفتح كان سيدنا عمر بن الخطاب يجلس مع أصحابه كان يدخل عليهم عبد الله بن عباس وكان صغير السن شابا صغير السن فقالوا لما يدخل يدخل هذا الشاب معنا ونحن كبراء القوم فسألهم مرة إذا جاء نصر الله والفتح ما تفسيرها قل قل قل ثم قال لابن عباس ما تفسير إذا جاء نصر الله والفتح قال أجل النبي فأثبت لهم أن سيدنا عبد الله بن عباس قد يكون بيفهم اللي هم مش فاهمينه لأن الرسول دعاله اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل الشاهد بس من القصة دي إن في حاجة اسمها الإشارات من الله يا إخوة انا اسف ان انا طولت بس ادوني كمان دقيقتين ثلاثه بس فقط ان لو انت عرفت النهارده تلمس مراد الله وانا قاعد كده يعني انت سمعت كلامي وخدت بنصيحتي وانت اخويا وانا بحبك وبت الليله دي مشغول طب يا رب اين مرادك مني لو راى الله صدقك فسيعلمك هيبعت لك إشارة يقول لك مرادي منك كذا قول لي الكلام ده صوفية يا أخي لا والله ده سني خالص في قصة أصحاب الأخدود غلام أصحاب الأخدود لما طب هزود دقيقتين كمان شوية في قصة أصحاب الأخدود لما كبر الساحر قال للملك ائتني بغلام أعلمه السحر يكون لك من بعدي ودي عايزة كام ليلة ورا بعض عشان نشرح الكلام ده ان الظلم عايز يستمر الساحر بيقول له انا هموت فقبل ما اموت اعلم لك واحد عشان السحر يستمر الله ينتقم من السحرة كلهم يا رب انت هتموت وتغور في ستين داهية عايز السحر يستمر بعديك ليه الشاهد جابوا له واحد بس الكون كله بيد الملك فوضع الله في طريق الغلام راهب فكان إذا أتى الساحر يمر بالراهب فجعل الراح- الراهب يعلمه التوحيد والساحر يعلمه الكفر غلام 8 سنين الغلام في لغة العرب ما بعد الفطام إلى ما قبل البلوغ يعني ما وصلش 12 سنة وده عنده 8 9 سنين 10 سنين والراهب عمال يعلمه التوحيد والساحر يعلمه الكفر الولد هيتجن فقاعد يتحرق لمعرفة الحق يتحرق فلما رأى الله حرقة قلبه لمعرفة الحق أرسل له دابة وقفت في الطريق شوف الحرقة بنت في ايه يا شيخ الحرقة بنت لما قال ايه اليوم أعلم أي الأمرين أحب إلى الله الكلمة دي اليوم أعلم دليل ان هو كان ايه اموت واعرف اليوم اعلم اي الامرين الى الله امر الراهب ام امر الساحر وشال حصاة من الارض وقال اللهم ان كان امر الراهب احب اليك من امر الساحر فاقتل هذه الدابة حتى يسير الناس والقاها فقتلت الدابة وسار الناس فعلم أن أمر الراهب هو الحق يبقى لو أنت رأى الله تحرق قلبك لمعرفة الحق سيعطيك هذه الإشارة سيرزقك هذه البصيرة سيعلمك هذا العلم سيرسل إليك بطريقة تفهمها مراده منك قادر قادر جل جلاله اخوتي انا احبكم في الله اسال الله جل جلاله ان يرزقني واياكم الاخلاص في القول والعمل وان ينجينا من الفتن ما ظهر منها وما بطن وان يستعملنا واياكم لنصره الدين احبكم في الله والسلام عليكم ورحمه الله هنا هنا مدرسه الربانيه مدرسة الربانية من مدرسة الربانية نتحدث رباني